أحد أمين ناخد آخر موضوع أو آخر تأمل في كما بعنوان كما يحق كما يحق دي موجودة على الأقل خمس مرات في العهد الجديد كما يحق أو ساعات نقولها كما يليق ودي هتبقى أساس موضوع السلوك المسيحي كله فمثلا جاية في كولوسي الأولى عدد عشرة يقول لتسلكوا كما يحق للرب في كل رضا مثمرين في كل عمل صالح ونامين في معرفة الله كما يحق للرب في كل رضا يعني فكر ايه اللي يرضي ربنا كل عمل صالح ونمو في معرفة ربنا جات كمان في يوحنا الثالثة رسالة يوحنا يقول الذين شهدوا بمحبتك أمام الكنيسة الذين تفعل حسنا إذا شيعتهم كما يحق لله يعني كما يليق بأولاد الله دول خدام شيعهم بحب باحترام بتقدير كأنك بترحب بربنا نفسه في فيلبي واحد يقول عيشوا كما يحق لإنجيل المسيح حتى إذا جئت ورأيتكم أو كنت غايب أسمع أموركم تثبتون في روح واحد مجاهدين معا بنفس واحدة لإيمان الإنجيل فأفسس أربعة واحد يقول أطلب إليكم أنا الأسير في الرب أن تسلكوا كما يحق للدعوة التي دعيتم بها فلاحظوا إذا كما يحق جت مرة كما يحق بالله يعني فكر دايما وانت بتتحرك ربنا ايه اللي يرضيه كابن لله وكما يحق للإنجيل أنت شخص كتابي الإنجيل هو مرجعك شوف اللي يليق بالإنجيل ده وتصرف وفي أفسس قال كما يحق بالدعوة أنت مدعو لحاجة كبيرة قوي أنك تورث السماء وأنك تملك مع المسيح للأبد طب الدعوة دي ليها سلوكيات كما يليق بيها كما يحق بيها آخر آية تقول تسالونيك الأولى اثنين نشهدكم لكي تسلكوا كما يحق لله الذي دعاكم نفس الفكر ربنا دعيك إلى ملكوته وإلى مجده عارفين زي إيه زي مثلا تكون معرفتك مثلا بوزير ولا بحد مهم وبعدين يقول لك أنت من ضمن المدعوين الخصوصيين للريسبشن ده والعدد المدعوين محدودين بالاسم تقوم انت قبلها بيوم تقعد تفكر بقى انا ايه ده انا مهم قوي طلعت طب هلبس ايه طب هيتكلموا مع الناس الوزراء دول ازاي طب الواحد يبقى شكله ازاي يعني الموضوع ما هو أكلة والسلام لا بس المرة دي الدعوة دي ليها التزاماتها ليها ما يليق بيها فهو الكتاب دايما ينبهنا ان الموضوع مش اوامر ونواهي الموضوع كما يليق او كما يحق بالإنجيل بالمسيح بالدعوة بالفداء بالملكوت شوف انت بقى الحاجات دي المفروض البني آدم يعمل معاها ايه او يتعامل معاها ازاي ناخد مثلا أفسس أربعة الحتة اللي احنا حافظينها في صلاة باكر وبنقولها كل يوم أطلب إليكم أنا الأسير في الرب أن تسلكوا كما يحق للدعوة التي دعيتم به بكل شوف بقى شوف الدعوة دي تخليك تعمل ايه بكل تواضع ووداع وطول أناة محتملين بعضكم بعضا في المحبة مجتهدين تحفظوا وحدانية الروح برباط السلام جسد واحد روح واحد كما دعيتم في رجاء دعواتكم الواحد رب واحد إيمان واحد معمودية واحدة إيه ده كله ده ده اسمه كما يحق بالدعوة يعني الدعوة دي تخليك مختلف عن كل الناس وكان بولس دايما يقول إلى المدعوين عشان يفكرنا بالفكر أنت دعيت أن تكون مسيحي دعيت أن تكون ابن الله دعيت أنك تورث الملكوت مقدر الدعوة ولا مش مقدر لو مقدر قالوا لك بقى الدعوة دي لازم تلبس لها شوية تواضع حاضر عيني لازم تبقى وديع خلاص ماشي لازم يبقى عندك طول أنا ماشي لازم تحتمل كل اللي حواليك حاضر الدعوة دي تخليك دايما مجتهد بتجاهد حاضر طيب الدعوة دي أهم فيها أن كل المدعوين يربطهم ببعض رباط سلام رباط محبة حبوا بعض يخسروش بعض أبدا هاخد بالي عشان في الآخر كل المدعوين هيعملوا كنيسة واحدة جسد واحد ماشي يبقى لازم نحب بعض مهما كان اختلافاتنا عشان نعمل جسد واحد طب ايه اللي يخلينا نعمل جسد واحد جوانا كلنا روح واحد فاحنا واخدين امكانيات زي معانا الدعوة فكلنا فينا حتة مشتركة وفي الآخر لينا رجاء واحد كلنا باصين على المسيح وعلى السماء اللي هتلمنا كلنا في الآخر فاحنا زي شركاء في المسيرة في المركب واحدة في طريق واحد عشان نوصل مكان واحد فلازم هنفضل ايدينا في ايدين بعض للآخر كل ده اسمه كما يحق للدعوة يبقى المبدأ اللي عاوزين نوصل له في الأول أن السلوك المسيحي مش مجرد وصايا 1 2 3 مش وصايا عشر مسجلة بالحرف وإن كان في وصايا كتير لكن مفتاح السلوك المسيحي هو الكلمة دي كما يحق بالدعوة لأن في حاجات أنت من ذاتك هتقول مش قادر أعمل كده ما يصحش أعمل كده ما ينفعش أعمل كده ليه ما ينفعش زي وانت بتقيس البدلة كده تقول لا البدلة دي ما تنفعش يا عم بدلة كويسة أيوة كويسة وأنا رايح الشغل بس ما تنفعش وأنا رايح الحفلة الدعوة لا محتاجة حاجة أرقى أغلى أشيك فاهمين الحكاية فالموضوع مش واقف عند حد ملوش قالب محدد ده الموضوع كما يحق بالدعوة الدعوة دي بقى ربنا يسوع وصفها في مثل في متى 22 بحكاية جميلة قوي انه ملك عمل عرس ابنه تصور معايا ملك عامل بقى حفلة جواز ابنه حاجات زي ألف ليلة وليلة كده وبعدين راح بعت عبيده عشان يدعو الناس بالاسم مدعوين بالاسم قاموا الناس ما رضيوش يجوا كان بيقول لهم تعالوا إلى العرس ثيراني ومسمناتي ذبحت وكل شيء معد تعالوا إلى العرس يعني أنا عملت كل حاجة مش ناقص غير تيجوا وهي فعلا كده ربنا عمل كل حاجة وفاضل بس نروح خسارة نضيع الدعوة فتفاجئوا بقى ان الناس اتصرفت تصرفات غريبة جدا تهاونوا خلي بالكم الكلمة دي تخوف تهاون يعني ايه يعني ما قدرش ما قدرش الدعوة ربنا بيدعيك للسماء لحياة أبدية لملك وياما ناس مش بتقدر وتتلهي في حاجات تافهة جدا بالمقارنة بالدعوة وواحد راح حقله طب هو الحقل زي الدعوة وتجارته والبعض بقى خد الوش التاني خالص مسكوا العبيد ضربوهم وبهدلوهم وبقوا ضد الدعوة كمان وضد المسيح وضد الملكوت إذا في درجات من الرفض في رفض مايع كده بحجة المشغولية وفي رفض صريح عنيف مش عاوزينك يا رب ربنا يرحم الكل لما سمع الملك كلهم ما يستاهلوش وغضب عليهم كلهم وهلكوا كلهم طب والدعوة رب والمسمنات اللي اتذبحت دي كلها قال لا لا لسه الدعوة قائمة هاتوا لنا بقى الناس الغلابة اللي تقدر احنا عاوزين اللي يقدر مش مهم غني ولا فقير احنا عاوزين اللي يقدر فهم اللي هيقدروا في الحالة دي هم اللي مش لاقيين ياكلوا هاتوهم لنا بدل يقدروا ف راح قال لهم اطلعوا بقى في الحواري سيبكم الشوارع النظيفة وهاتوا لنا من العشوائيات العبيد حتى لو أشرار ولا صالحين خلي بالكم التعبير ده يعني ايه هنا مش معناه الأشرار يدخلوا السماء معناه ما حد مش فارقه كتير طالما هتدخل من الباب زي ما هنشوف الدعوه للكل بس اللي يقدر يعني اللص اليمين ما هو حرامي من يومه بس قدر فهم يعني ايه ملكوت فقال له اذكرني متى جئت في ملكوتك انما هو شرير هو ده يتحسب من الصالحين يتحسب من الاشرار هاتوه بدل يقدر هاتوه طبعا تخيل معايا لما تلاقي عبيد عبيد دول محترمين ببدل طبعا العبيد دول ده عبيد الملك دول الأنبياء أو الملائكة أو الخدام الكبار يروح الواحد غلبان مش لاقي ياكل وحافي الملك بيقول تعال احضر حفلة ابنه يا سلام ده ما يصدق طبعا حد طاير فيجي جاري لأنه مقدر هو ربنا عاوز الحتة دي بس انك تقدر كما يحق وبعدين يجي على الباب يقول له ايه انت هتدخل ازاي كده انت منظرك ما ينفعش يدخل قصر ابدا ولا اسطبل حتى انت لازم تستحم استحم طب البس ما عنديش لبس هي الجلابيه المقطعه دي اللي حلتي لا نجيب لك لبس احنا يبقى هنحميك وهنلبسك عشان لما تدخل تبقى شكلك نظيف هتقعد مع الملك ازاي على ترابيزه واحده استحم لبسوني فاهمين الفكره عشان هتبان دلوقتي فيدخل دخلوا طوابير طوابير وبعدين فلما ذكر القصة دي في إنجيل لوقا قال دخل الملك بص بص كده لا الدنيا واسعة فاضية فما رضاش يبتدي الحفل قال للعبيد اطلعوا تاني خلي بالكم بالفكرة وده التأجيل الملكوت تأجيل المجيء التاني ليه روحوا هاتوا تاني يمكن فاتكوا حد من الشحاتين ما هي فرصة ببلاش اطلعوا لفوا تاني فربنا عمال يدعو عمال يدعو فاتملى بقى البيت جابوا كل المهكعين خالص ودخل بقى الملك بالزفة بتاعته وهتبتدي الحفلة وكل الناس شكلها عدل طبعا مع الباب بينظفوه حموهم ويلبسوهم إلا ولقى إيه واحد جلابيته مقطعة طب ما رب كلهم من من ذوي الجلاليب المقطعة بس ده دخل ازاي بجلابيته المقطعة لغاية هنا فقال له خلي بالكم مش قال له انت ازاي ازاي تبقى لابس جلابيه مقطعه لا قال له يا صاحب كيف دخلت الى هنا ازاي عدوك بلبسك كده انت داخل بانسانك العتيق داخل ببلاويك بخطاياك بقذارتك لا ما ينفعش انت ما عدتش من الباب انت دخلت خلسه دخلت من الشباك دخلت حرامي انت ما دخلش من الباب بيعمده في الباب على باب الكنيسة في معمودية على الباب في توبة على الباب في توب جديد بتلبسه لكن اللي بيدخل من الشباك ده من تعليم غريب ولا عاوز يتوب ولا عاوز يتعمد دخلت هنا ازاي هيقول له ما كلهم جربانين زي لا كلهم كانوا جربانين انما دلوقتي لا انت بس اللي كده ارموه بره يبقى خلي بالكم المثل دقيق في شرح قيمة الدعوة وعظمة الدعوة والمدخل المدخل مش محتاج شغل كتير لأن ما عندناش حاجة نعملها احنا ملغمطين اساسا مش يعني مهما اجتهدنا هنيجي ايه عشان نقف جنب الملائكة احنا يعني الحكاية كلها عليه هو اللي مخلي ناس على الباب يحموا في ناس بتلبس وفي ناس بتشيك وفي ناس بتظبط انت بس عليك تقبل وتحترم الدعوة وتقعد بقى يقول لك ما تتكلمش حاضر ما تتكلمش اقعد هنا نقعد هنا اي حاجة حتى طايل ياكل فهنا قال الملك للخدام اربطوا رجليه ويديه وخذوه واطرحوه في الظلمة الخارجية لأنه لم يسلك كما يليق بالدعوة عشان كده لباس العرس ده حير الآباء شوية وفي أربع آراء على الأقل إيه اللبس الشيك ده بقى اللي لبسوه الجماعة الشحاتين دول اللي خلاهم كلهم قد الدعوة وفي واحد بس اللي وقع طبعا الواحد ده أول واحد كان يهوذا يعني قالوا أولا المعمودية المعمودية فيها لبس جديد فمن غير معمودية مش هينفع تاني حاجة قالوا التوبة من غير توبة مش هينفع اللي مش عايش حياة توبة يبقى لبسه يبقى هدومه مقطعة هيقابل المسيح ازاي انما التوبة تخليه يلبس جديد تاني كل مرة ترجع تقول له يا رب ارحمني أنا الخاطي وتعترف تبتدي من الأول تاني طفل نقي لابس أبيض تاني تدخل ثالث تفسير كان القداسة إنك ما ينفعش تقف في محضر ربنا بدون قداسة طب أنا أجيب قداسة منين ده أنا كل خطية ما القداسة عطية القداسة عطية من ربنا القدسات للقديسين تقدسوا الكاهن يقول أجيوس ويرشم الشعب يعني خدوا القداسة وانتوا هتجيبوها منين يعني غير من ربنا خدوها اللي جاي يفرد ايديه وقلبه ويقول له يا رب اجعلني قديس قدسني ليتقدس اسمك فيا ياخد فاللي ياخد القداسة يقعد في المحضر الدعوة المحبة هي التوب في بعض تفسير الآباء هي التوب اللي يميز كل الحاضرين يعني كلنا فقراء في الروح كلنا مليانين ضعفات ومليانين خطايا بس وجه الشبه بيننا وبين الملك في الكلمة دي لو قلبك اتملى حب بقيت تعرف تدخل وتقدر تقعد جنب العريس ليه لأن العريس كله حب الله محبة إذا اتمليت محبة بقيت لابس لبسه بقيت شبهه يدخلوك من على الباب إنما قلبك ما فيهوش محبة مالكش مكان حكاية الدعوة دي برضو ليها أمثال أخرى قالها المسيح بطريقة تانية في متى 13 أمثال الملكوت يقول يشبه ملكوت السماوات كنز ما هو الدعوة دي حاجة الإية اللي يقدرها خلي بالكم اللي يقدرها هيوصل لها مشكلة في اللي يقدر كنز مخفى في حقل وجده إنسان فأخفاه ومن فرحه مضى وباع كل ما كان له واشترى ذلك الحقل أيضا خلي بالكم مش اشترى الكنز اشترى الحقل كله عشان ما حدش يقرب من الكنز خليه ان شاء الله مدفون بس ايه هياخد الحقل كله فبقى بتاعه كده يشبه ملكوت السماوات انسان تاجر يطلب لآلئ حسنه لما وجد لؤلؤه واحده كثيره الثمن مضى وباع كل ما كان له واشتراه اول كلمه هي وجده انت لقيتها ولا لسه هي دي مشكله مشكله ان الناس لسه ما لقيتهاش ما لقيتش ايه ما لقيتش الدعوة ما لقيتش كارت الدعوة ما قدرتش ما فهمتش ما استلمتش ما استوعبتش ده لقاها فلما لقاها حصل حاجات كتير بعد كده انما احنا ناس كتير قوي لم تجد بعد سر الحياة سر الملكوت سر المسيح سر الابدية لسه مش لاقيين ويمكن بعضهم مش بيدور اساسا لكن هي مفتاح القصة وجده انت لقيتها لقيت السر ده تاني حاجة اخفاه عارفين لما يكون واحد مثلا داخل البنك وطلع مبلغ كبير بيبقى عاوز يحط الشنطة جوه قلبه يعني بيبقى خايف لانه معاه كنز فلازم يخبيه لحسن يتنشل يتسرق اللي مقدر الدعوة يخبيها يخبيها يعني ايه يعني يحافظ على سرية العلاقة بينه وبين ربنا فأول وعظة أو أشهر وعظة للمسيح له المجد الموعظة على الجبل ألح جدا على الحكاية دي وقال اوعوا تبقوا زي اليهود اللي يصلي يقفل على نفسه اللي يعمل صدقة بينه وبين أبوه اللي يصوم خلوها بيني وبينكم لأن أبوك الذي يرى في الخفاء يجازيك علانية أنت محافظ على السر مخبيه جواك مشغول بيه حاسس لقيت اللقية والناس بتجري حواليك يمين وشمال على دنيا وعلى فلوس وعلى عبط و... وانت بتبص لهم كده وتقول لهم مغفلين انا لقيتها فمخبيها ولا انت بتجري زيهم ولا لقيتها ولا مخبيها تالت حاجة بقى اللي لقاها صح وخباها صح هيبيع كل حاجة عشانها مضى وباع كل ما عنده ما كانش الملكوت أغلى حاجة ما كانش المسيح أغلى حاجة ما كانتش السماء أهم حاجة مش هتكمل المشوار للآخر هي دي الحاجة اللي تخوف مضى وباع كل ما عنده مش لازم بالحرف إنما من قلبك أنهي أغلى الدنيا عيالك صحتك ولا الملكوت اللي مستنيك امتى هتبيع كل حاجة وتبقى دي اغلى حاجة تبقى مخبيها وماسك فيها ومثبت مش عاوزها تروح ابدا واشتراها بقى اشتراها فضل محافظ على السر اصل لو لمح يمين وشمال هتتسرق منه فضل مخبي ومتكتك وعمال يبيع يبيع ويحوش وبعدين راح ايه حط كل الفلوس وقال له اديني الحقل او اديني اللؤلؤة اشتراها يعني يعني في برضو ايه في دور إنساني في الموضوع بتصلي يا رب اديني الملكوت بتتوب بتيجي الكنيسة بترتب حياتك كلها عشان توصل بتشتري انت شاري ولا مش شاري المسيح له المجد شاري شاري قوي قد اشتريتم بثمن طب انت شاري ولا تعمل زي المغفلين المدعوين اللي فاتوا دول تهاونوا ومضى واحد إلى حقله وواحد إلى تجارته وفي إنجيل له يقول له واحد قال إيه قال له من لسه مشتري خمس تجواز بقر بقر إيه بس والتاني يقول له أنا لسه متجوز والتالت بيقول له أنا أصلي لسه مشتري حقل فقال المدعوين لم يكونوا مستحقين طب هو مفيش حد يستحق يا رب أيوة هم مش مستحقين لأنهم مش مقدرين مش لأنهم كويسين ولا وحشين هم المشكلة مش مقدرين الدعوة لو قدروا يستاهلوا ياخدوها الغلابة بيقدروا إذا السلوك كما يحق للدعوة يخلينا نوصل إلى شعار تاني بقى علمه لنا بولس الرسول وانت في الدنيا بقى شغلك حكاية الدعوة والملكوت في حاجات كتيرة قوي تصح ممكن تتعمل في حاجات تحل انما انت مقياسك غير الدنيا كلها بقى كل الاشياء تحل ليه ماشي تلبس اه نلبس ناكل ناكل ننام نتفسح كله يمشي لكن انا ليا معايير اخرى في لكن بقى في الموضوع لكن دي اساسها الدعوة لو انت مقدر الدعوة هتظبط نفسك على لكن لكن دي تحكمها حاجات بقى احنا غير الناس كلها احنا مدعوين لكن اولا ليس كل الاشياء توافق في موضة وكل الناس لابسة على الموضة ماشي تحل اه تحل انما لا توافق في حاجات كتيرة لا توافق ما ينفعش ابدا واحد رايح السما ويبقى بيلبس زي ما الناس بتلبس لمجرد ارضاء الناس لا لا لا فين التوبة فين الحرص على الفضيلة فين الخوف من العثرة فين رضا ربنا ولا انت بترضي الناس انت مقدر ايه اكتر انت شاري ولا مش شاري لو شاري موضة ايه اللي هتعطلك عن السماء خمر ايه اللي هيعطلك عن السماء عشان تفاصل فيه وانت شاري السماء لو انت شاري الملكوت مش هتفاصل انما لو مش مقدر خلينا بقى نه ندخل نفاصل في حاجات كتير قوي ينفع دي وينفع دي وينفع ما انت مش مقدر انما ليه بولس بيقول امتنعوا عن كل شبه شر لانه مقدر الدعوه قال لو حاجه فيها شبهه شر بزياده بلاش منها احنا الدعوه اغلى من اي حاجه ما تضيعهاش من ايدك لمجرد شبهه شر مش بس كل الاشياء توافق ليس كل الاشياء تبني احنا ورانا شغل انت هتروح الدعوه دي اللي ببلاش وايدك فاضيه طب وانا هجيب هديه للملك وانا يعني حلت ايه اجيب هديه للملك لا ده انت ممكن تدخل ويزفوك وانت داخل وتبقى غالي جدا في عينين الملك عارف لو جبت ايه معاك لو جبت له عيل تايه من ولاده تبقى داخل بقى باغلى هديه يقفوا الملائكه كلهم يسقفوا لك لانك مرجع للملك عيل من عياله اذا مش كل الأشياء كل الاشياء تحل اه لكن في حاجات تبني اخويا تبني اللي حواليا عشان يوصل معايا السما انت بتفكر بالطريقه دي ناس كتير قوي تقول لك انا مالي باللي حواليا مالي تبقى مش فاهم الدعوه ده انت مالك ونص ده انت اخوك ده هو اللي هيدخلك السما ده اللي هيدخلك بزفه ده اللي هتاخده من ايده عشان تسلمه للملك فيقول لك تعالى اقعد على يميني ده انت جبت لي اغلى عيالي هي دي حاجه قليله ليس كل الاشياء تبني يبقى الواحد بيفكر في كل تصرف ايه يفيد الناس ايه يوصل المسيح للناس مش بفكر في راحتي ومزاجي و... لا راحتك ومزاجك ايه ما هم يومين هيخلصوا لكن ليس كل الاشياء تبني ثلاثة كل الاشياء تحل لي لكن لا يتسلط علي شيء حاسب في حاجات لو دخلت فيها حتى لو تحل تتسلط كمبيوتر يحل طبعا ايه الغلط اللي فيه انما ساعات يوصل انه يتسلط لا يتسلط مش هيوصلك يتسلط معناها ياخد مكان الدعوة هيعطلك ما تسيبش علاقة تتسلط حاجة في الدنيا حتى لو بدت بريئة تتسلط عليك يبقى الموضوع مش ايه حلال وحرام ده في مستوى اعلى من كده ده داخل الحلال احنا بنفحص بفلترز جديدة هل يوافق هل يبني هل يتسلط في كورنثوس الأولى ستة يقول قد اشتريتم بثمن فمجدوا الله في أجسادكم وأرواحكم التي هي لله كأن السلوك المسيحي كما يحق للدعوة أنت مدعو أن تسلك في الحياة دي كما سلك ابن الملك بالظبط يعني ايه واحد يقول انا مش قادر احفظ كل الوصايا اللي جت في الانجيل نقول له بص اقول لك حاجه بسيطه قوي بدل ما تحفظ كل الوصايا فكر في فكره واحده بس هي الوصايا دي كلها عملها ربنا يسوع وقالها لانه عايشها فبدل ما تحفظ ومش هتعرف تحفظ كل حاجه فكر في فكره اساسيه كما سلك ذاك كما برضه يعني كما يحق للدعوه مقصود بيها ما هو مين صاحب الدعوة المسيح نفسه يبقى ايه اللي يرضيه اللي هو عمله لو حطيت ربنا يسوع قصاد عينك في كل لحظة كان بيعمل ايه وتعمل زيه هتلاقي نفسك عملت كل الوصايا اللي تعرفها واللي ما تعرفهاش اللي حافظها واللي ناسيها من غير ما تحس عشان كده كما سالك ذاك ده مفتاح السلوك المسيحي برضه السلوك المسيحي مش مجموعة جافة من الوصايا السلوك المسيحي هو سلوك المسيح لأنه عاش وسطينا فما بقتش الكلام كلام نظري كل المواقف اللي بتعدي علينا عدت عليه كل المواقف مش هتلاقي حاجة ما عدتش عليه فالسؤال انت تعرف تعمل زي ما هو عمل ما بقتش المأمورية غريبة ونظري وصعبة لا هو عاش في كل حاجة انت عايشها هتلاحظ بقى ان كتب عن المسيح له المجد ألقاب كتير قوي وفي آيات كتير قوي تقول مثلا خليكوا كاملين زي ما هو كامل خليكوا أبرار زي ما هو بار خليكوا رحماء زي ما هو رحيم خليكوا قديسين زي ما هو قدوس خليكوا طاهرين زي ما هو طاهر الحاجات دي كلها آيات على فكرة إنما هي فكرتها إيه كما سلك ذاك نحط لكم الآيات بسرعة في يوحنا الأولى ثلاثة يقول أيها الأولاد لا يضلكم أحد من يفعل البر فهو بار كما أن ذاك بار كما متى خمسة كونوا كاملين كما أن أباكم كامل لقى ستة كونوا رحماء كما أن أباكم رحيم بطرس الأولى كونوا قديسين لأني أنا قدوس يوحنا الأولى ثلاثة يطهر نفسه كما هو طاهر يبقى احنا دايما مرجعنا ايه بنبص على المسيح بيعمل ايه بيتحرك ازاي بيحب ازاي ونعمل زيه اذا السلوك المسيحي لو واحد قال عاوز اراجع تاني السلوك نقول له بص اولا انت حاطط المسيح مثل اعلى في كل حاجه لو احتجت وقلت طب كان بيعمل ايه بالظبط ذاكر الانجيل بقى الانجيل هو المسيح والمسيح هو الانجيل الانجيل بيقول لك المسيح عاش ازاي وقال ايه آية جميلة تقول ايه جميع ما ابتدأ يسوع يفعله ويعلم به إذا ربنا يسوع لم يعلم إلا ما كان يفعل فاهمين المعنى؟ ما كانش بيقول حاجة غير وهو عايش كان بيتكلم عن نفسه من غير ما يقول عن نفسه لما كان بيتكلم عن المحبة كله محبة لما كان بيتكلم عن التواضع كله تواضع لما وصانا بالتسامح هو كله تسامح فما ابتدأ يسوع يفعله ويعلم به عشان كده في موعظة على الجبل يقول من نقض إحدى هذه الوصايا وعلم الناس يعني لو علمت الناس لكن ما عملتش هذا يدعى أصغر أصغر في الترجمة ليست ليست يعني أخير في الملكوت أما من عمل وعلم يبقى ماشي في سكة السماء صح بيعيش الأول وبعدين يقول عشان ما يبقاش بيقول من غير ما يعمل تاني مرجع للسلوك المسيحي بعد وصية الكتاب هو الروح القدس اللي فينا الروح القدس ده يملانا من اللي بالصلاة لما تصلي تمتلئ بالروح طب الروح ده روح مين روح المسيح بدل روح المسيح هو اللي فيك لو ملاك هتبقى الخالق الناطق يسوع هتبقى كل تصرفاتك شبه هتعمل زي ما هو بيعمل حتى من غير ما تفكر بس امتى لو انت ممتلئ بالروح طب هتتملي بالروح ازاي صلي كتير صلي على طول لما تصلي على طول هتلاقي نفسك الروح القدس بيحركك بتبقى شبه المسيح في كل تصرف يقول كده اسلكوا بالروح فلا تكملوا شهوة الجسد اسلك بالروح ثالث مرجع للسلوك المسيحي التلمذة الكنيسة لو انت مش عارف تتصرف في حاجة لو انت تايه في موضوع لو مش قادر تعمل كما سالك ذاك ارجع الكنيسة الكنيسة جواها سر المسيح هي اللي عارفاه هي اللي فاهماه هي عروسته معاها سره ارجع اسأل قول الكنيسة مش عارف اعيش في الدنيا علموني اعيش ازاي تقول لك اقول لك العريس بتاعنا كان يعمل كذا وبيعمل بيحب كذا ويرضيه كذا فالسلوك المسيحي تتعلمه جوه الكنيسة تلاحظوا آخر درس علمه المسيح لتلاميذه ليلة خميس العهد ليلة الصلب قعد على الأرض يغسل رجليه وبقى استاءوا واتضايقوا واستكتروها وبعدين أصر وبعدين قعد قال لهم انتوا انتوا فهمتوا حاجة؟ أنتم تدعونني معلما وسيدا حسنا تقولون لأني أنا كذلك فإن كنت وأنا السيد والمعلم قد غسلت أرجلكم يجب عليكم أنتم أيضا أن يغسل بعضكم أرجل بعض يعني إيه يعني المسيح بيديهم الدرس عملي وبعدين كل واحد منهم يطلع بعد كده يغسل رجلين الناس كما سلك ذاك دي هتتعلمها فين جوه الكنيسة وانت بتشوف أبونا البطرك يوم خميس العهد قاعد على الأرض وهيغسل رجلين الناس أذكر خادم راح السماء كان عليه درس خميس العهد لأطفال ابتدائي وبعدين قعد بقى يفكر في وسيلة إيضاح فلقوه داخل الفصل جايب علب جزم علب ورنيش وقعد العيال كان شتا فلابسين جزم وقعد على الأرض وطلع علب الورنيش واشتغل الأسود أسود والبني بني والعيال تضحك واللي منهم عنده دم يختشي ويكسف وال... وهو أصر يو... يعني يلمع جزامهم كلها أصل المنظر غريب هو ده منظر ربنا يسوع ده ده الأستاذ ده المستر بتاعهم ده القدوة ده الكبير لكن هو قاعد تحت رجليهم بيلمع الجزم عشان بس يقرب لهم الصورة ايه اللي بيعمله المسيح تلمذة في الكنيسة هتعلمك اللي على المسيح عاوز يقوله لك آخر حاجة تدينا السلوك المسيحي الأسرار التناول اثبتوا في وأنا فيكم خايف تسلك مختلف عن سلوك المسيح الزق له هو في طريقة الواحد ممكن يلزق له كده اه في طريقة طريقة سرية سرائرية انك تاكله اكل يمشي في دمك يتحد بخلاياك فتبقى بتقلده من غير ما تحس لأنك ثابت فيه يقول في نفس الموقف إن لم يثبت في الكرمة لا يقدر أن يأتي بثمر من ذاته مش هتعرف تعمل ثمر وتبقى شبه المسيح ما كنتش تلزق في المسيح ربنا له المجد لما تثبت فيه ويثبت فيك هتعمل اللي هو بيعمله وهتبقى شبهه من غير ما تحاول حتى من غير ما تركز كتير كأن مداخل السلوك المسيحي وصية ربنا الصلاة والامتلاء بالروح تلمذة المستمرة في الكنيسة والثبات في الأسرار وكده نختم ونقول إيه كما سلك ذاك هكذا ينبغي أن نسلك نحن أيضا عشان كما يحق للدعوة التي دعينا إليها وعن طريق الوصية والأسرار والكنيسة والصلاة نوصل السماء لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد